عاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه لك يا إله العالمين دعاؤنا إياك نعبد والقلوب توحد بك نستجير فأنت عون من ارتجى فنحن العبيد وأنت أنت السيد إن ارتضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة صدقوني في النار فعليكم بقول الله وسنة رسول الله ومن شذ شذ في النار عياذا بالله الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل السنة وأن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله نتحدث في هذا اللقاء تحت عنوان الرد المثالي على كلمات الأغاني الرد المثالي على كلمات الأغاني نتكلم في هذا اللقاء عن كلمات الأغاني لن أتكلم بالتأصيل في حرمة الغناء وغيرها فلن أتكلم عن الأحكام في هذا اللقاء إنما أتكلم وأترك الحكم للأحبة الكرام للآباء والأمهات والإخوة والأخوات كل منا سيحكم في نهاية الحديث هل هذا الذي نسمعه والذي نراه هل هو يرضي الله هل هو على طريق رسول الله ونترك الحكم للأحبة الكرام وفي نهاية الأمر وبدايته إن الحكم إلا لله الرد المثالي على كلمات الأغاني تاني الأغاني تاني وتاني وتاني لابد ان احنا نتكلم ونقف ونوزن الامور على قال الله قال الرسول كلمات الاغاني يعني ايه انت هتتكلم عن شوية كلام وما ادراكم ما الكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام مين بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وما نقدرش ما نصليش على النبي اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد حبيب وحبيبكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم هو ودى الناس في داهية غير الكلام فالكلام أيها الأحبة في منتهى الخطورة ولذلك رب العزة جل وعلا ينادينا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله جل وعلا ينادينا يقول لنا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هل هذا الذي نسمعه والذي نراه من القول السديد أو من العمل الذي يمدح عند الملك الحميد المجيد أيها الأحبة الكرام الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم اسمع الآيات ووحد الذي خلق الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ومن الناس ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس ومن الناس من يتخذ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اسمع الآيات تاني كده وركز فيها الله يكرمك ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين لماذا؟ لأنهم يتخذون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله بغير علم وإذا قرئ عليهم القرآن انصرفوا لا يسمعون يفرون لا تخشع جلودهم ولا تطمئن قلوبهم ولا تنشرح صدورهم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم مكملا التحذير يقول الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم فبشره بعذاب أليم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا مانيش سامع يا عم انت هتعقدونا إنما الأغاني اتفطط وارقص وغني احنا هنتكلم عن الكلمات النهاردة بس قبل ما اتكلم عن الكلمات لابد ان انا برضه اخد الاحبة الكرام عند حكم من احكام الائمة العظام في الغناء ابن القيم قال عن الغناء اسمع كده انا كتبته لك عشان نشوف احنا بنسمع ايه وهنمشي ورا مين يقول الامام ابن القيم عليه رحمة الله من مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم من مكايد عدو الله اللي هو الشيطان ومصايده التي صاد بها من قل نصيبه من العلم الناس اللي هم ما عندهمش علم في التأصيل اللي هم بياخدوا بالمسألة العقل دون النقل مع ان لو احنا حكمنا العقل هتلاقي برضه فيه ردود عقلية على كلامهم العقلي والكلام ده طبعا هنقوله وهنؤصل عملية أو كلام العلماء ونسقط المسألة على حكم الغناء لكن النهاردة احنا بنتكلم عن الكلمات وقبل ما ندخل في الكلمات لابد ان احنا نقف عند كلام ابن القيم القيم في هذه الأمور يقول ابن القيم عليه رحمة الله ومن مكايد عدو, الشي... عدو, عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان فهو قرآن الشيطان هو بيسمي الغناء كده قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن وهو رقية اللواط والزنا وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى اسمع الكلام من ابن القيم عن الغناء كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا وأوحى إليه الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا فلو رأيتهم عند ذاك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه فتمايلوا كتمايل النشوان وتكسروا في حركاتهم ورقصهم كتكسر النسوان فاسمع رحمني الله وإياك بعد أن توحد الملك الرحمن لا إله إلا أنت يا رب سبحانك إن العلماء سموا الغناء أعطوه بضع عشر اسما من ضمنها الحاجات اللي أنا قلتها ديت المكاء والتصدية وسبحان الله ورقية اللواط والزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمار الشيطان والسمود والكلام ده كله هنأصله بكلام العلماء بعد كلام الملك سبحانه رب الأرض والسماء وكلام النبي محمد سيد الأنبياء في بعض الناس بتعجب من المسألة أنا ما بتكلمش عن الموحدين اللهم اجعلني وإياكم دائما من الموحدين اسمع ماذا يقول رب العالمين في كتابه الكريم ماذا يقول الله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون والسمود في لغة أهل اليمن أو حمير هو الغناء احنا مش هنتكلم النهاردة عن إسقاط الحكم على حرمة أو حل الغناء الكلام ده هيبقى من خلال قال الله قال الرسول وقول الأئمة وقول العلماء خلي بالكم احنا هنتكلم وهنجيب أدلتنا وبرضه بأدب وإحنا مبتسمين لكن النهاردة هنتكلم عن الكلمات مين فينا بيوحد رب الأرض والسماوات لا إله إلا الله ونصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد المراجعات في دواوين من كتبوا الغناء للمغنيين والمغنيات وبعد أن سألت بعض الإخوة الأكارم الأفاضل الذين وقعوا في براثن الشيطان جمعت هذه الأشياء طب أنت هتذكر الأمثلة ليه يا شيخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة لعل الأب الفاضل الكريم والأم الطاهرة والأخت العفيفة والأخ على استحياء يقول لي يا شيخ ما احنا سمعنا كتير في صغرنا وقد فهمنا وعلمنا أنه هذا الغناء قد يعني بنتسلى بيه لكن لا فيه كلام من اللي انت هتقوله من الشرك ولا كلام من اللي انت هتقوله من الاستهانة بعذاب الله ولا كلام من اللي انت هتقوله من التعدي على رسول الله والأنبياء ولا كلام من اللي انت هتقوله من دعوى الفجور والفسوق والعصيان لكن لما نضرب الأمثلة صدق الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال ليس الخبر كالمعاينة صدقوني إن في الغناء وجدت في كلماته من درجات الكفر بجميع أنواعه يا شيخ اتق الله اللهم اجعلني من المتقين وإياكم أجمعين درجات الكفر بجميع أنواعه والشرك وهضرب لكم الأمثلة وقلنا حديث النبي ليس الخبر كالمعاينة هناك شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي كمان بل إن هناك أنواع من المعاصي من الكبائر والصغائر والمحاداة لله وللرسول صدقوني في دعوة للتبرج والسفور والانحلال والانحطاط وانتشر هذا الأمر بين المسلمين أمثلة تعال نضربها على الأغاني الإباحية وسيبك بقى من مسألة هوى النفس إن أنا بحب المغني فلان والمغنية فلانة لا إحنا عاوزين نقيس على قال الله قال الرسول ما فيش حد على وجه الأرض أحب إلينا من البشر من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو الأساس بأبي هو وأمي ونفسي وروحي والدنيا جميعا صلى الله على سيدنا محمد تعال نشوف بقى كده إيه اللي موجود قدامنا إذا استمعنا إلى كلام الرب صدقوني بعدها لا كرب أول حاجة في الأغاني كفر صراح فواح منهم من لا يعرف عقيدته في خلقه سمعنا مثلا من يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ولماذا لست أدري ونحن نعلم أننا جئنا لغاية وسنعود إلى مكان حدده الملك أنت كمسلم موحد وكأخت طيبة وكأخ فاضل الكلمة معروفة من فين يا شيخ وإلى فين إنا لله وإنا إليه راجعون إزاي مش عارفين إيه غايتنا في الحياة هذه الكلمات التي تغنى بها الكبار والعظام ممن وضعوهم من أهل الفن على حسب زعمهم يتغنى بها أيضا أطفالنا وشيوخنا ونساؤنا فيضيعون عقائد الناس ويمحون من عقولهم وصدورهم فهمهم في مسألة البعث والنشور وقد تنتفي المسألة وإحنا مش واخدين بالنا يطلع شاب يلحد فيقول لك لا في بعث ولا نشور من جئت لا أدري من أين ولكني أتيت ومانيش عارف هوصل لفين لكن إحنا عارفين حديث النبي محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من شهد أن لا إله إلا الله عقيدتنا بقى في بعث ونشور وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وسبحان الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل أقول من شهد بذلك من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل تعال نشوف بقى الناس لما خلقت وعلمت الناس إنها اتخلقت عبثا الله جل وعلا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق عقدتي وعقدتك كمسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنما شغل الكلمات اللي احنا بنشوفها ده فالمؤلف والملحن والمغني اللي نشر الكلمات اللي في مضمونها نفي للبعث والنشور وغيرها جايين منين ورايحين فين مش عارفين لكن احنا عارفين لازم تكون عارف ده ما يقصدوش يا مولانا ما احنا بنقول عشان رب كلمة لا يلقي العبد لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا طب لو قاصد ده خرج من الملة لأنه ضيع الناس لو قاصد انه يعمل كده في عقائد الناس ده خرج مرق عن الطريق اسمع الأمر الثاني ويقول قا ويقول قائلهم أو تقول قائلتهم التي تطرب الملايين بل إن الناس يتغنون بها ويعجبون بها واستمعوا لها الساعات الطوال وماتت ومات من كان يسمعها وسيموت من يسمعونها الآن ونقف جميعا أمام الملك سبحانه تقول في كلماتها لبست ثوب العيش ولم أستشر أنت عاوزة تستشر من مين من الله ده مش هي اللي كاتبه يا مولانا طب انت يا اللي كتبت عاوز تستشار من مين انتوا ما فهمتوش الكلام وانتوا بتلحنوا طب احنا ما فهمناهوش واحنا بنغني لا ده كل واحد فاهم لان كانوا بيغيروا في الكلمات لبست ثوب العيش ولم استشر دي كلمات اعلمها لزوجتي دي كلمات القيها على مسامع امي ديت كلمات انا وانت نلقى الله بها يا رب لبست ثوب العيش ولم استشر كنت شاوروني وواحد تاني يقول لو كنت أعلم خاتمتي ما كنت بدأت وبمزاجك هل أنتم تحي... تحيون وتموتون كما تريدون وإحنا بنعيش ونموت مزاجنا يا أخوانا الله جل وعلا هو الذي يخلق يخلق ما يشاء ويختار سبحانه العزيز الغفار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة تعال شوف بعد ما تكلمنا في بعض الأنواع إذا قصد الإنسان هذا الكلام خرج من الملة وكفر في شرك في الأغاني يا شيخ طب احنا عدنا لك الأولى لأن في أمثلة هل في شرك في الأغاني في الكلمات؟ أيوة وانتوا عارفين الشرك خطير ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله جل وعلا اسمع الآيات ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين طب ازاي هل فعلا فيها شرك؟ اه والله وفيها استعانة بغير الله طب الأول بقى يا شيخ نشوف الاستعانة في أمثلة أيوة ما احنا قلنا حديث النبي ليس الخبر كالمعاينة أنا بلقي الكلام ده قدام الآباء والأمهات لأن ممكن السم يتحط في العسل ده إذا كان عسل في بعض الناس يقول لك مدد يا نبي يا نبي مدد ما سمعناهاش مدد يا نبي يا نبي مدد والنبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم لا يطلب المدد إلا من الله وإحنا بنقول مدد يا نبي يا نبي مدد ده في ناس بتحلف بغير الله في, في كلمات الأغاني مش في واحد كان بيطلع يقول علينا أحلف بسماها وبترابها أحلف بسماها وبترابها طب أنا لو أجزت هذا القسم يبقى أحلف بسماها وبترابها إن الكلام ده هو اللي خربها أحلف بسماها وبترابها مش ممكن وبعض الناس تطلع تقول لك وحياتي عندك تقسم بالحياة وحياة عينيك وفداها عينيا ليس الخبر كالمعاينة لا اتكلم براحة أحسن يا شيخ عشان الناس ما تزعلش وخليك كده مبتسم عشان الناس تقبل واعمل شوية كده حاجات كده يعني ايه عشان الناس تقبل الكلام بتاعك يا أخي أنا بقول الكلام أنا ممكن أفرحك النهاردة بس نيجي نبكي دم يوم القيامة مش ممكن علموا الأولاد الصغيرين حتى يقسموا بغير الله وهم مش قاصدين أي نعم هم مش هيحسبوا من أهل الشرك مش فاهمين وانت برضو يا أخي الفاضل ويا أم الفاضلة يا اللي كررت الكلام ده ده احنا كل حلفنا في مصر تقريبا إلا من رحم ربي والنبي والنبي والنبي حتى الملتزمين نسيهم إن القسم بغير الله شرك هو ما يقصدش بعض الناس تطلع لنا بقى في بعض الأماكن التانية يقول لك بس ده بيقول للناس انتم مشركين يا أخي لا احنا بنقول من يقصد ذلك فمن لم يقصد فهو على خطر بالله عليك تقدر تغلط في حق واحد من البشر أمير ولا ملك ورئيس وإحنا بننزل الناس منازلهم ونحترمهم باحترام النبي محمد وأدب النبي اللي علمه لنا بس تقدر تغلط وانت مش واخد بالك لا ما اقدرش ما تقدرش انا اقولها لك انت ما تقدرش ولا انا اقدر ليه ما تقدرش ليه ان لم يكن احترام خوف لا يبقى احترام احسن من خوف نخلينا باحترام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ما تغلطش مع الله ما تقوليش بقى وحياة عينيك وفداها عيني ما تحلفش بغير ربنا ما تقوليش والنبي ده حرام ده حرام والنبي ما تحلفش بغير ربنا ما تطلعش واحدة وتقول لنا عشقة وغلبانة والنبي ومسكينة والنبي عشان تدخل الجنة مع النبي محمد تحشر مع المساكين تحلف ب- بغير الله أمر خطير ده مش قصدين يا شيخ ما تقعدش بقى تلخبط الدنيا يا حبيبي ما أنا عارف أنا إن- حسن ظني في الناس إنهم لا يقصدون ذلك لكن صدقوني اللي قصد ده مصيبة هياخد سيئات طب ما كانش بقى قاصد وما كانش فاهم وما كانش عارف إن كنتوا بتحبوه اوعوا تعذبوه اللي بيحب حد ما يعذبوش إذا كانت الكلمات ديت اهي بيناها يبقى نقول لابننا أنت بتحب فلان يا, فل... يا... يا ابني أيوه ده مطربي المفضل نقول له طب اوعى تعذبه ما تكررش الكلمات اللي فيها شرك بالله لأنه ما كانش فاهم فالعلماء فهمونا أو الدعاء فهمونا تخيل ان في بعض الناس في الاغاني بتحلف بالاضرحه بالاموات وبالقبور يا شيخ ازاي ما اقدرش على كده ومقام السيده مش سمعناها قبل كده والناس عماله تكرر يا عم الحاج هو ومقام السيده يبقى فيها قسم ايوه الواو دي واو القسم الله يقسم باي شيء من خلقه وليس لأحد من خلقه أن يقسم بشيء من خلق الله إنما القسم بالله فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لأنه من حلف بغير الله فقد أشرك ده كلام حبيبي وحبيبك النبي مش إحنا كنا بنحب النبي اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى اللي بيحب النبي يمشي ورا النبي طب يا شيخ يصح أو يحق للملك أن يقسم بشيء من خلقه نعم طب في دليل أيوة يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم فلا أقسم بمواقع النجوم هذا قسم وفي قسم تاني اسمع كده الآيات والسماء ذات البروج قسم من الله بالسماء ذات البروج وفي قسم تاني اسمع لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة الله جل وعلا أقسم بالسماء ذات البروج وباليوم الموعود وشاهد ومشهود وأقسم الله جل وعلا بمواقع النجوم وأقسم الله جل وعلا بيوم القيامة والنفس اللوامة والله جل وعلا أقسم بالشمس وضحاها وبالقمر إذا تلاها الله جل وعلا يقسم بحياة النبي لعمرك إنما أنت ما تقسمش بالنبي ما تحلفش بالنبي ما تقولش ورحمة أبويا ورحمة أمي ما تقولش والكعبة الشريفة ما تقولش والختمة ما تقولش والعيش والملح ما تقولش لا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى من أقسم بغير الله فقد أشرك يرجع بسرعة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى قلنا في شرك في الأغاني وإحنا مش واخدين بالنا طب إيه رأيك في حاجة تانية الاستهتار باسم الله وباسم النبي المختار لا احنا هنعدلك اللي فات اللي جاي ده لا ليس الخبر كالمعاينة أمثلة موجودة بين إيدينا الاستهتار باسم الله كليب ترقص الراقصة أو المشاهدة وهم بيتغنوا باسم الله ويلحنوه ويقول لك الله يكون في عون كل العاشقين والبنات ترقص والمجون والصفور والاختلاط احنا بن عندك يا رب يا يا اخوانا احنا مش قد ربنا والله يا شيخ بقول لك ايه ده في دعاة تانيين الحمد لله ما بيخوفوش الناس و... وان شاء الله كله رايح الجنة يا حبيبي ماشي والله العظيم انا بحبك وطبعا بحب كل المسلمين زي ما بحب نفسي ولن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنا ب- يعني سبحان الله بحذر وإن شاء الله لنا توبة والله يقبل وإن شاء الله نروح الجنة بس بشرط ما نتعداش حدودنا مع الله ما نستهترش باسم الله أنا مرضاش حد ياخد اسم أبويا ويرقص ويغني والبنات بترقص ما رضاش وبعدين ترجع طبعا الكلام ده يا اخوانا عشان بعض الناس يقول لك ده الشيخ ده سمع الكلام ده فين الله طب ما هو سامعين اهو ما الشيخ بتسمع يا حبيبي ما احنا كنا صغيرين وسمعنا الكلام ده وفيه ناس من التائبين قالوا لنا وفي بعض الناس جابوا لنا حاجات مكتوبه على النت وبعتها لنا في الايميلات فاحنا برضو بلغنا الاحبه الكرام يجمعوا لنا شويه حاجات ومن زمان واحنا صغيرين كنا بنسمع ونشوف واحنا لسه ما حدش علمنا نسمع ناس واقفه كده صف وشغالين عمالين يقولوا النبي تبسم الحلو والنبي تبسم للنبي يا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم غالي عليكم اه يا عم ده اغلى من روحنا ودمنا احنا مش عاوزينها بالكلام عاوزينها بالفعل نشيل الحاجات اللي فيها استهتار باسم الله وباسم النبي محمد رسول الله اخوانا والله ما ارضاها لنفسي ولا لابويا ولا لحد منكم فما نرضاهاش للنبي محمد عليه الصلاة والسلام تبرج سفور رقص عري ثم يذكر اسم الله واسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين يرجع الناس تتكلم في حاجة بعيدة خالص عما يجب أن يتكلموا فيه الأمة مش ناقصة الأمة مش ناقصة لا تجعل الشاب أو الفتاة أو الأب أو الأم من غير ما يفهمهم يستهتروا باسم الملك أو باسم النبي محمد شوف من المصائب الموجودة في كلمات الأغاني في الغناء اعتداء على الأنبياء وقلت ليس الخبر كالمعاينة س- كلمات أغنية موجودة بين إيدينا بتقول إيه صبرت صبر أيوب وأيوب ما صبر صبري يا أستغفر الله صبرت صبر أيوب وأيوب ما صبر صبري وربنا عز وجل يقول عن سيدنا أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فكشفنا ما به من ضر أخفى ولم يظهر الطلب وأظهر النداء أدب حتى في طلب رفع البلاء أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ويرجع مغني يغني والناس تصفق والناس تصفر مكاء وتصدية وإحنا بنتعدى حدودنا مع الأنبياء وبعدين نرجع نقول لك يا عم ما تسيب الناس تغني وتفرح بالغناء يا عم الحج اعمل الحلال ومحدش يقدر يكلمك وانت مين انت عشان تكلمني انا غلطان يا سيدي انا غلطان أستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله أ- أنا ممكن أغلط في حق نفسي لكن نستهين بأسماء الله وصفات الله ثم نكذب على الله هو في كذب على الله في الأغاني يا شيخ أيوة هقول لك دلوقتي احنا عاوزين نحترم أنفسنا مع الأنبياء اللي بيقول صبرت صبر أيوب وأيوب ما صبر صبري أقول له اتق الله في نفسك والله من تأدي انك تقابل ربنا يوم القيامة بهذه الكلمات اسمع بقى في الغناء اعتداء على الله وعلى رسوله لأن كلمات الله لحنت إما بآيات معينة أخذت كده من سورة الزلزلة اتلحنت الكلام ده موجود يا أخوانا يا أبي وأم صدقوني والله موجود إذا زلزلت الأرض زلزالها اتلحنت في وسط كلمات أغاني مش ممكن بل إن هناك من الصفات الشنيعة التي لا يمكن لمثلي أن يتلفظ بها أخشى أن أتلفظ بها فما ظنك بمن غناه في الغناء سب للقدر وسب للزمان واليوم عقيدة القضاء والقدر وبنلوم رب العباد زي بعض الناس اللي كاتبين ممكن كلام يضحك لكن صدقني أقولها لك كده ويمكن تضحك على كلامي أنا ماليش نفسي أضحك كنت ناوي أجعلها كده حلقة خفيفة بس لما لقيت الكلمات وأنا بفكر فيها صعب قوي كتاب حزين كله مآسي جبنا في زمن غدار آسي يقولون هذا بالله عليك مش بيغناها الأطفال ويردون أمر الملك العزيز الغفار ومنهم من يقول قدر أحمق الخطى كلامكم كله في الهوى يا مولانا ومحدش هيسمعه لا لعلمك أثر في ناس بعض الأحبة الكرام جابوا لي إن فيه مغني من تونس بدأ يغنيها قدر واثق الخطى سحقت هامتي خطى مع إنها برضو فيها غلط بس ديت أخف من الأولى يا مولانا أنت ماسك سال خليل بعض المغنيين اللي ماتوا ربنا يرحم الجميع من مات على التوحيد يا رب يرحمه وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لينا ولوالدينا ووالد والدينا وللجميع من المسلمين الموحدين بس ما ينفعش نقول قدر أحمق الخطى الله جل وعلا يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لماذا يا رب لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وانت تقول لي قدر أحمق الخطى لا يا أخي بلاش التعدي على الله وعلى رسول الله بل إنني أرى مثلا بعض الناس يكتبون وأنا لا أقصد المغني بعينه كاتب والملحن والمنتج وكل اللي خلوه يقول الكلام ده وكل اللي كرر في بعض الناس لا هسلم بالمكتوب يا أخي قل إنا لله وإنا إليه راجعون مش ده علمهن الله وعلمهن رسول الله ما بنتكلمش ليه في المخالفات وجايين نقول للناس اسمع يا عم والكل حلال لا هسلم بالمكتوب ولا هرضى أبات مغلوب أنا بتحدى مش هسلم بالمكتوب يا راجل بالله عليك هذه الكلمات تقدر تقابل بها النبي يوم القيامة وبعض الناس ما بتسمعش كلام النبي محمد اللي بيقول لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ويرجع يقول لنا ليه الأسوى ليه ليه الظلم ليه ليه يا رب ليه اعتراض على الله ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا الله ليس بظلام للعبيد والناس تقع في هذه الكلمات طب يوم القيامة يوم القيامة صعب ما تخفف علينا يا مولانا لا بص بقى أنا أقول لك على حاجة ما يكونش فيها استهانة بالله وبرسول الله وبعدين أقول لك خفف أخفف إيه بقى اسمع الآيات يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم العملية صعبة وليست بالهينة في الأغاني بيعبدهم غير الله من غير ما يقصدهم يا سيدي من غير ما يقصدهم عبادة للمحبوب الكلام ده ازاي أيوة سمعت كلمات بتقول عشت لك وعشانك انت اللي سمعتها يا شيخ لا والله جمعتها في الدواوين بتاعتهم انا بقسم بالله والله ما سمعتها عشت لك وعشانك جيت الدنيا ديت الا عشانك انت والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون في سوره الذاريات ويصرح بعضهم بصرف انواع من العباده الى المحبوب او المحبوبه يعني ايه صرف انواع من العباده زي ما واحد مثلا بيتوب إلى إلى مين؟ إلى الله هو ممكن يجعل المحبوبة هي اللي بتغفر له الكلام ده ازاي؟ اسمع بقى وشفت اهو اسمعوا كده واحد بيقول لك بقى ورأيت أنك أنك هو بيخاطب حبيبته بيقولها ايه ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته يعني قلت ربنا ما يغفروش انت غفرتيه صرف نوعا من أنواع العبادة لمحبوبته ومين اللي بيغفر الذنب يا أخي الفاضل اسمع ربنا بيقول إيه في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله وانت ترجع يا غالي أقولها لك كده لأنك موحد أكيد الله أعلم أقول لك ترجع تقول ورأيت أنك كنت لي ذنبا فسألت الله ألا يغفره فغفرته والله هو الذي يغفر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أسأل الله أن يغفر لي ولكم الذنوب من ضمن المشاكل والمصائب التي في كلمات الأغاني يستخدمون ألفاظ التوحيد والدين في العلاقة بالمحبوب والمحبوبة زي مثلا أعشق حبيبي أعبد حبيبي زي ما بنسمعها بعبدك أو بحبك حب عبادة بل إن هناك كلمات من دواوين الأغاني اللي غنوها والناس كلها بتكررها وحبك علي أكبر فريضة أنا مش بتكلم على الأغاني اللي في مصر بس بتكلم على الأغاني اللي امتلأت بها الأمة الإسلامية وحبك علي أكبر فريضة ويتقولون على الله يقول قائلهم الله أمر لعيونك أسهر قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أسأل الله أن يرحمني ويرحمكم ويرحم المتصل اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عم الشيخ أيمن الحمد لله رب العالمين والنبي عندي سؤال بس زي بعضه طب قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا يرفع قدرك آمين يا رب اتفضل آمين أقول.
يا رب والله أنا راجل شغال في شغال في قهوة نعم وتعبان منها متضايق محرمها أنا على نفسي يا مغل ده حرام نعم فالواحد يعني مدعي من ربنا كده أروح ال- المملكة السعودية نعم أزور سيدنا محمد كده وأتكل على الله و- وربنا يرزقني يعني بالفلوس الحلال يعني طيب احنا ندعي لك دلوقتي ان شاء الله اسال الله جل وعلا ان يفرج همك ويشرح صدرك ويطيب رزقك امين يا رب العالمين وينولك اللي بالك باذن الله من الخير اتصال اخر السلام عليكم
الو الس- آه، السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازيك يا شيخ ايمن اخفض صوت المذياع ال- ال- التلفزيون قليلا
حاضر ماشي طيب ربنا يبارك فيك يا رب حضرتك سامعني كده ايوه طبعا يا حبيب قلبي ازاي حضرتك الحمد لله رب العالمين انا مش مصدق ان انا كلمتك النهارده خالص والله العظيم الله يبارك في عمرك استرنا واياك يا رب آه، ربنا يبارك لنا فيك يا رب
الله يبارك لك انا حضرتك والله انت كنت النهارده وانا بصلي كده كنت جيت في بالي نعم.
كنت مره اتكلمت من قيمه يجي اسبوعين كده لما الواحد يكون نايم وقلق يقول دعاء كده وربنا يغفر له نعم بس انا نسيت الدعاء حاضر ان شاء الله حاضر اللي هو حديث من تعرى من الليل اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بنحبك في الله يا شيخ والله والله وانا احبك في الله حسستني ان الله كل الناس يبارك صح ان فيك.
شاء الله الله يبارك فيك يا شيخ الله يبارك.
بستفسر من حضرتك يا شيخ الله يبارك فيك انا شغال في دوله عربيه وفي مجال السيارات وكده نعم وبستفسر عن موضوع التامين الطبي وتامين السيارات والاشياء هذه نعم هل الموضوع ده في حرمانيه
طيب هو يعني مش مجال الحديث النهارده لكن ممكن نحيل المساله على الفتاوى الرحمه ان شاء الله ربنا يحفظك اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه ازيك يا الله أستاذ وبركاته أيمن؟
نحمد الله سبحانه أنا أم عبد الرحمن يا اهلا وسهلا ربنا يبارك في عمرك ربنا يبارك فيك يا رب أنا كنت لسه عند واحد قريبي هنا تعبان فأداني كتاب لل- للتر- للنقاب يعني نعم.
هو أنا عندي الحمد لله عيلتي كلها هم- والدتي دايما بتحبذني على النقاب يعني نعم.
فأنا نفسي حضرتك تكلمنا مرة عن النقاب بتفصيل واضح حاضر وانا انا مش مصدقه انا بكلم حضرتك والله لان مبسوطه جدا بال- بالقناه الرحمه واللي شغالين فيها الله يبارك ربنا فيك.
يجازيكم كل خير يا رب العالمين بتمنى يبارك.
من حضرتك برضو انا معايا عبد الرحمن ربنا يكرمه في الازهر يا رب وعايزاك تكلمه في الصلاه لان تعبني قوي حاضر و... وبتمنى برضو من حضرتك يعني انك تدعي لي بالذريه الصالحه لاني بقى لي 11 سنه عمر عبد الرحمن وبتمنى من ربنا ان شاء الله يكرمني ويكرم كل محروم وكل من عايز يا رب يا رب العالمين يا رب العالمين أسأل الله جل وعلا أن يعطيك سؤلك وأن يهدي لك ولدك وأن يجعلك من أهل الجنة أنت وذريتك يا رب العالمين آه أيها الأحبة الكرام نكمل الحديث عن كلمات الأغاني واعذروني بقى لو ما قدرتش أن أنا آه، يعني أرد على الأسئلة الموجودة لكن خذوا التليفون من الكنترول بإذن الله آه بعض الكلمات التي توجد في الأغاني ي- كما قلنا يستخدمون ألفاظ العشق والمحبة كعبادة للمحبوب ويظنون أنها تقرب لله سبحانه وتعالى يتقربون إلى الله بالكبائر والصغائر كمن يقول أنا أعبدك بنسمع الكلمات هذه أو سمعناها مع أن العبودية أح- من أحب المقامات إلى الله سبحانه العبودية من أحب المقامات إلى الله سبحانه المقام الذي وصف به سيد البريه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا والله جل وعلا وصف عباده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وفي الغناء من المصائب استهان بعذاب الله وبالنار مع أن الله جل وعلا حذر فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد حد يقدر يعذب كعذاب الله لا أو يقيد كتوثيق الله القيد اللي هيعمله ربنا لا وبعدين بعض الناس يستهينوا بالمسألة ديت شوف الكلمات بتقول إيه اسمع كده وبص وشوف المصائب اللي في قلب كلمات الأغاني يا تعيش ويايا في الجنة يعيش وياك في النار ده مصيبة لن تأد النار والجنة ما هيش سهلة إلا على اللي مش كسلان اللي ما بينساش يمشي على توحيد الرحمن أو بالسير خلف النبي محمد عليه الصلاة والسلام من الكلمات التي وقعت في قلبي وهزت وجداني بطلت أصوم وأصلي بدي أعبد سماك لجهنم ماني رايح إلا أنا وياك وبعضهم يقو- يقول عشانك انت انكوي بالنار ولجح كتتي وادخل جهنم وانشوي وقول يا دهوتي علموا الناس الاستهانة بعذاب الله سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر الله جل وعلا يقول عنها في سورة قاف اسمع الآيات يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد جهنم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وبعدين يرجع يقول لك عشانك انت انكوي بالنار ولجح جتتي وادخل جهنم وانشوي وتقول يا دهوتي استهانة وسخرية بعذاب الله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ما نقول الكلام ده ما نصحصح الناس للأخطاء للمصايب اللي جابتها لنا الأغاني كلمات في كلمات وفي الغناء استحلال للمحرمات يصرح قائلهم بأنه قبلها في الصباح أغنية مشهورة في منطقة الخليج بأنه قبلها في الصباح قالت تفطر يا هذا والناس صيام قلت لها أنت الهلال والصوم بعد الهلال حرام نقول في الكلمات دي وبعدين نرجع نتكلم ونفعل كمن بال في زمزم عشان نشهر نفسنا وكل الكلام مردود عليه إن شاء الله وهنشوف حكم الغناء بكلام رب الأرض والسماء وكلام سيدنا رسول الله وكلام الأئمة الأربعة وهنرد على الشبهات اسمع بعضهم يقول بأنه إذا لم تحل له محبوبته على دين محمد صلى الله عليه وسلم ده في أغنية من الأغاني فإنها تحل له على دين المسيح كأن المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يأمر بالزنا والعياذ بالله نقول لا ما لا يحل على شرع رسول الله طالما ان النبي خاتم النبيين والمرسلين ما ينفعش لك كمسلم انك تتزوج على غير ملة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قائلهم صوتك ذكرياتي وعزي وصلاتي نعلم أولادنا الكلام ده مش ممكن سم ناقع وبلاء قاطع هذا الذي وضعوه لأبنائنا وشبابنا ونسائنا بل للآباء والأمهات هم مش عارفين ومن الأغاني ما تشجع على استباحة الحرام هات عينيك تسرح في دنيتهم عينيا والله جل وعلا يقول اسمع الآيات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون الله جل وعلا يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وهو يقول تعال حب وغرام واستحضار شيطان اوعى تفكر ان الكلام ده بين الزوج والزوجة تعال بقى شوف في واحد زوج بيقول لزوجته كلام حب وغرام إلا من رحم ربي في بعض الناس برضو بين الأزواج والزوجات الكلام طول الليل والنهار كلام حلو كلام جميل يا أبو فلان يا أبو علان وهو يدلع ومش عارف إيه الكلام ده آه واحدة تقول لي ده أصله ما يستحقش أصل مش عارف إيه وهو يقول لي أصله ما يستاهلش أمال ليه الكلام الأول كان حلو ليه الكلام الأول كان حلو ساعة ما أشوفك جنبي ما أقدرش أداري وأخبي ما الكلام ده كنا بنسمعه أبكي من فرحة قلبي وأنسى العذاب دلوقتي العذاب كتر والشيطان بعد ساعة ما بشوفك جنب ستين عفريت يركبني ألبس الجزمة في ودني وأنسى الشراب لخبطتوا الحال يا ناس غتوني كلمات أغاني في أغاني ضيعت الأمان الطاهرة والمعاني مش ده الكلام اللي بنسمعه الغناء بسببه قد يحدث سوء, سوء خاتمة آه نعم من عاش على شيء مات عليه من عاش على شيء مات عليه والعلماء ضربوا لنا قصص واقعي لأن اللي بيعيش على حاجة بيموت عليها المرابين منهم من مات بفتنة الربا وهو بيموت بيقول له قل لا إله إلا الله قال لهم 10 ب 11 10 ب 11 وراح نايم قوم يا حلو بقى من ربك العملية مش سهلة والدنيا هتروح التاني اللي كان عايش في الحب والهيام قل لا إله إلا الله ده قصص واقعي وهو بيموت قال لهم لا إله إلا الله لا هل رأى الحب سكارى ومات على هذه الكلمات عالم من العلماء وهو ماشي في الطريق يجد سيارة قد انقلبت ويخرج منها المذياع وينطلق صوت البكاء والتصدية والأغاني المائية على السيارة لقى واحد مدرج في دمائه فطفى المذياع لأن صوت واحدة عمالة تسرسع جنبه بأغاني والله العظيم فيه كلمات الإخوة لما بعتها لي أنا انكسفت وأنا بقراها ما أقدرش أقولها ما اقدرش اقولها لكن حديث النبي قدامي ليس الخبر معاينة عشان ننبه ابنائنا ان في كلمات ممكن تخرجنا عن طريق النبي واحنا مش واخدين بالنا في كلمات ممكن تجيبنا الى الفجر والفسوق والعصيان الراجل بيقرب منه طفى المذياع شكله طبعا كده ما شاء الله ما انت شوف تشوف ش- سمت العلماء الافاضل قرب منا كده قال له قل لا اله الا الله فنظر اليه فقال يلعن وسب دينه ودين دينه ثم مات استغفر الله العظيم يبقى هل رأى الحب سكارى عاوز تموت على كده الغناء فيه من الكلمات ما يفسد العقيدة لأنه بيفهم الناس غلط يق- مات شهيدا من مات فداء للمحبوب هو يقصد اللي يفضل يحب بقى و... ويشرب سيجارة ويجيله سل ويقعد على النيل بالليل والهيام يجيله ويطب ساكت قلبه وقف والمحبوبة تعيط وترمي نفسها من البلكونات وبعدين يحسبوا نفسهم شهداء مين الشهيد اسمع ربنا بيقول ايه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ده اللي يطع الله والرسول يا اخوانا الكلام ده والله العظيم خطير وبعدين اهل الغناء صدقوني بيعملوا حاجات ممكن الانسان يلعن بيها ازاي يا شيخ بس استناني بس يلعن ازاي ما ت- ما تقعدش بقى ت- اقول لك على حاجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا انه ملعون من انتسب الى غير ابيه ملعون من انتسب الى غير ابيه او قومه وبعض الناس لما يخش الفن الاسم بتاعه ماهوش فني يعني مثلا واحد زي يخش الفن يسمي نفسه ايمن صدح يبقى ان شاء الله الافلام مش ناجحه والاغاني مش ناجحه انما لازم يسمي نفسه بقى مثلا اسمي ايه حد يختار لي اسم يا اخوانا الله يكرمكم عشان الفيلم ينجح اسمي ايه الانتساب لغير الاب من ملعون من انتسب الى غير ابيه ملعون من انتسب الى غير ابيه او الى غير قومه منكرات عظيمه يعني في بعض الناس بيغيروا اسمائهم مش عاوز اسمي اسماء لكن عجبني واحد بقى رغم ان انا مش موافق على مساله ان هو يعني غير الاسم لكن سمى اسمه بدل ما كان محمد سمى نفسه عاصي احسن اسال الله ان يهديه يا رب يهديه يا رب والله ما فرحان فيه ولا حاجه لا والله صعبان عليه برضه لانه مسلم اسال الله ان, إن يرحمه ويغفر اقصد ان يغفر له ويتوب عليه يا رب العالمين اللهم ما حدش يقدر يغلق باب التوبه يا اخوان كلنا محتاجين توبه الغناء من خلال كلماته يدعون الغيب جلست والخوف بعينيها أهو تتأمل فنجان المقلوب قالت لا يا ولدي لا تحزن فالغلب عليك هو المكتوب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله تقلب فنجان تقرا كف تضرب ودع تخطط على الرمل تقرا الكرة الكريستال وتقعد تلفف فيها الكلام ده كله غلط وسائل فيها شرك وحرام الاعتداء على اللوح المحفوظ يا كمان ايوه اسمع كلمات اهي الفرح سطر غلط مكتوب لما الزمان كان يوم ناسي او مش عارف مش عارف اقراها معذره بقى للتشكيل بتاع الاغاني لان ما سمعتهاش صراحه والله مش كلها طبعا اللي كنا سمعناها واحنا صغيرين ده حاجه ثانيه عشان بالقسم صح في كلمات بتعلم الشباب قيمه بقى اللغه العربيه الجميله و... ودي بقى الكلام اللي احنا يعني يمكن بنقول يعني كلام اه يعني بتعلم الشباب لغه عربيه زي السح الدحمبو ديت يعني برضو اللغه العربيه عشان الشباب بتاعنا يتفقه ويبقى ما شاء الله يعني ده بالعكس فعلا صدق اللي قال رغم ان انا مش موافق على كلامه نحن نريد هلس نريد شبابا ضائعا شياطين عماله تدمر في الدنيا ويخرج علينا من يقول اسمع الاغاني اغاني ايه اغاني ايه هذه الكلمات اخذت المراه نصيب الاسد من الاغاني غنوا العيون والشعر والجفون والودن والعنق الكعب ومش عاوز اقول الامثله وأنا أقول لكل امرأة تتقي الله إذا سمعت ما يقولون فأنا هختم بما أرادوا أن يقولوا فحولت الكلمات القبيحة إلى كلمات حسنة من غير موسيقى ماجنة لأن الغناء أقسام قسم أول ما هو منافي للدين والعقيدة والردة على الدين من خلاله وقسم تاني قسم الانحلال الدعوة إلى إلى الفسق والفجور والعصيان وقسم ثالث بيسموه أغاني دينية وموشحات أندلسية بيخشوا فيها بإيه؟ بالموسيقى وغيرها احنا مش عايزين نتكلم كتير في هذه الأشياء لكن أختم بنصيحتي للأخوات فأقول هذه الكلمات لأن المرأة بالذات خدت نصيب الأسد هذه القصيدة المشهورة المعروفة عندكم والتي أخاطب فيها كل أخت طيبة ومش للتخويف إنما لإنقاذ النفس والغير اسمع كده واحد لا إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار اختار الدين أو اللادين فحمق ألا تختاري فالموعد ضيق في القبر والنار مصير الفجار إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار ارمي أخلاقك كاملة وحجابك خلف الأسوار انتبهي واعتبري لا تمشي خلف الكفار لا يمكن للحرة أبدا أن تقع فريسة أنظاري إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار ضائعة حائرة خائفة والثقة طريق الأبرار سيري بحياء وبخجل وحذاري غضب الجبار فالقبر مواجهة كبرى والله يعذب بالنار كرب وعذاب ودموع أعذار عند الجبار إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار لماذا قلت إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار لأنني لا أملك أن أخيرك إلا على سبيل الموعظة ومسألة العذاب في القبر أو الجحيم في النار لمن سارت على غير طريق المختار النهاردة هنلقي العفن من الكلمات وهنتكلم عن حكم الغناء بإذن رب الأرض والسماء فلا نقل من أين نبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية نحبكم جميعا في الله السلام عليكم ورحمة الله
لوجه